قصدك برضه بالقرب تقدم التدريبات الروحية
لقداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكراسة المرقسية في مصر وسائر بلاد المهجر باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين غالبية الناس يعرفون ما هو الخير وما هي الفضيلة لكن ليس الكل يسيرون عمليا في حياة الخير والفضيلة ولذلك أحب أن أكلمكم اليوم عن الطريقة العملية وهي طريقة التدريبات الروحية ال- التي تحول المعرفة إلى عمل وتحول الاشتياقات الروحية إلى حياة بمراقبة النفس ووضع تدريب ليه يعني يا ريت في الفترة اللي باقية من الصوم تخشوا في بعض التدريب روحية وتستمر معاكم التدريب على طول لكي تتحول بها إلى حياة ياما بتسمعوا عظات ياما بتسمعوا عظات وياما بتقروا كتب من الكتب الدينية والكتب الروحية لكن هل هذه العظات وهذه الكتب غيرت حياتكم ولا هي زي ما هي انت النهارده زي انت السنه اللي فاتت واللي قبليها ما اتغيرتش ليه لان ما بتدربش نفسك تدريب روحي عملي وتراقب نفسك ماشيه ازاي وتحاسبها تعطي لنفسك تدريب روحي وتراقب التنفيذ بتنفذ ولا لا وان كنت لا تنفذ ايه السبب راجع لايه وكيف تعالج السبب وهذه التدريب الروحيه تكون اما على اقتناء فضائل او على معالجه اخطاء موجوده عندك او على ممارسات معينه او تدريب للنمو الروحي لان الكتاب عايزنا ننمو روحيا باستمرار الى ان نصل الى حياه القداسه وحياه الكمال فيبقى انت تجلس بينك وبين نفسك وتشوف ما هي اخطائك اللي عايز تتركها وايه الفضائل التي تنقصك وعايز تقتنيها وتبتدي تدرب نفسك بس المطلوب ان التدريب الروحي يكون في حدود امكانياتك وفي قدرتك وظروفك اللي انت تعيش فيها لان في ناس ساعات يدربوا نفسهم على حاجات ما يقدروش عليها زي واحد بيقع في اخطاء الكلام يقول انا عايز ادرب نفسي تدريب الصمت ومش هينفع في حياة المجتمع مش هيقدر على تدريب الصمت فيبقى مفروض انه يدرب نفسه على حاجة يقدر ينفذها شيء بشيء فمثلا في الموضوع ده بتاع حكاية أخطاء الكلام موضوع الصمت التدريب صعب وغير عملي وما تقدرش عليه وإن كان قد قدر عليه الرهبان المتوحدون لكن انت مش راهب متوحد فمش هتقدر عليه فايه اللي تعمله خش في تدريبات على قدك اول تدريب تخش فيه كثرة الكلام لا تخلو من معصية فتدرب نفسك انك ما تتكلمش كتير تتكلم بميزان تتكلم وقت الضرورة تبعد عن الثرثرة واذا اتكلمت لا ت... لا يطول كلامك ازيد من الوضع المناسب يعني الحاجة اللي تقدر تجاوب عليها بكلمة ما تقولش فيها جملة والحاجة اللي تقدر تقول فيها جملة ما تقولش فيها محاضرة اتكلم كلام على قدك على قدر الاحتياج ولا تكثر بحيث ان السامع قد يمل ويدركه الضجر كذلك احترس من الكلام في التليفونات في واحد يطلبك في التليفون وينزل كلام كلام كلام كلام كلام هو مش عارف انت مشغول ولا مش مشغول وقاعد مع ناس ولا قاعد لوحدك وينزل في كلام وتحاول انك انت توقفه وما يقفش زي المجري ما يقفش على المحطات الصغيرة فإذا تكلمت في التليفون اعمل حساب وقت اللي بتكلمه هل هو فاضي ليك ولا مش فاضي ليك واختصر كذلك كثرة الكلام في الاعترافات وخصوصا اعترافات البنات اعترافات البنات عبارة عن حكاوي تحكي تحكي تحكي تحكي من غير ما تقول غلطت في ايه قابلت فلان او فلانة وقلت له قال لي وهات كلام كلام كلام من غير ما تقول هي غلطت في ايه وتنسى ان ابونا ده وقته على قده او في طابور من المعترفين منتظرين انها تخلص وتطول يا ريت يكون فيه التركيز في الكلام ممكن واحد يقول في جملتين ثلاثة المعنى المفيد وواحد يتكلم ربع ساعة وما يقولش حاجة نقول تكلم كثيرا ولم يقل شيئا فبدل ما تدي نفسك تدريب للصمت ادي لنفسك تدريب عدم الإطالة في الكلام او ادي لنفسك تدريب تاني لا تتكلم الا في حدود اختصاصاتك ومعرفتك لان في ناس ممكن يتكلموا في اي موضوع حتى لو قلت لهم القنبلة الذرية او الهيدروجينية يخش برضه في الخط يعني هي كبيرة علينا دي نتكلم يتكلم في السياسة وهو مش عارف ويتكلم في علاقات الدول وهو مش عارف ويتكلم في الطب وهو مش عارف ويتكلم في أي حاجة الإنسان الرزين العاقل يتكلم في حدود معرفته واختصاصاته لكن ما يطولش ايضا ممكن تاخد تدريب في الكلام تبتعد عن الصوت العالي والصوت الحاد في ناس صوتهم كده لطيف الصوت الهادئ الخفيف لكن في واحد اذا اتكلم تلاقي صوته ارتفع بشكل مزعج او واحد صوته ينخفض بشكل غير مسموع لكن المهم انك تدرب نفسك على الصوت المعقول تدرب نفسك على عدم الكلام في الكنيسة او في الاجتماعات او في الجنازات في ناس يتكلموا في اي مكان بينما الناس المحترمين تلاقيهم قاعدين ساكتين ما يتسمع لهمش صوت ايضا ما تعليش صوتك بحيث يسمعوك الجيران لان في ناس في بيتهم اسرارهم مع بعض تكون بصوت عالية عالي بحيث الجيران يكونوا عارفين ايه اسرارهم مهما قفلوا الشبابيك والابواب برضه الصوت بيتسمع ممكن تتكلم بحيث لا تتكلم في سيرة الناس اهو التدريب كده ادي لنفسي تدريب ان لا اتكلم في سيرة الناس لا اتكلم في ادانة الاخرين لا يعني لا تدريب صمت ولا غيره لكن تفاصيل معينة الواحد يخش فيها تجلس الى نفسك وتشوف ما هي اخطائك في الكلام وتمسكها خطأ خطأ غلطة التدريب ان الواحد يدي لنفسه تدريب واسع يقول مثلا اتكلم الكلام الجيد ثم كلمة الكلام الجيد دي لها معاني كتير جدا لكن يمسك نقطة نقطة وكل ما يتقن نقطة ويستمر فيها زمنا يبقى ينتقل لغيرها لأن من أهمية التدريب الثبات فيه وعدم الانتقال بسرعة بل الانتظار لغاية لما الشيء اللي بتدرب نفسك عليه يصبح طبعا فيك ولا يتغير ممكن انك انت تبعد عن زي ما قلت التدريب الجامعة الشاملة يعني ما يجيش انسان يقول ادرب نفسي على المحبة دي المحبة دي انا طلعت لكم فيها كتاب قد كده والمحبة قديس بولس الرسول في كورنثوس الأولى 13 حط لها صفات كثيرة المحبة تتأنى وتترفق ولا تحتد ولا تظلم السوء حكت كلام كثيرة فأنت خد جزء معين ومرن نفسك عليه لكن لما تدي لنفسك تدريب واسع وطويل مش هتقدر عليه أو واحد مثلا يقول أدرب نفسي على التواضع التواضع ده موضوع طويل برضو اصدرت لكم فيه كتاب كبير وفي بنود عديدة جدا في معنى الاتضاع لما انت تقول تواضع كده على طول مش هتوصل لنتيجة ولا وداعة على طول توصل لنتيجة امسك نقطة محددة تقدر عليها نقطة محددة تقدر عليها وتساعدك عليه الظروف يعني ايه تساعدك عليه الظروف يعني مثلا ما تديش لنفسك تدريب في الصوم وانت مش قده او صحتك ضعيفة وما تقدرش تحتمل او اهلك في البيت يعملوا لك اشكال ويفتكروك متطرف في الصوم ادي لنفسك تدريب في حدود اختصاصاتك هديكوا امثله ممكن الانسان ياخذ تدريب للحفظ تدريب للحفظ دي يقدر عليها كل واحد حفظ ايات ايات من الكتاب سواء ايات في فضائل معينه او ايات في مقاومه اخطاء معينه او ايات ابجديه او حفظ مزامير وممكن يبتدي بمزامير صغيره كده لغايه لما يخلصها او حفظ الحان او حفظ تسبحه تدريب الحفظ يستطيع اي انسان تدريب الصلاه ممكن واحد يقول انا هدي لنفسي تدريب للصلاه كلمه صلاه كده على بعضيها مش هتقدر عليها لانها واسعه ومش ملمومه انا هقول لك على اشياء وممكن تتدرب عليها في الصلاه مثلا تدريب على الصلاه بالاجبيه الأجبية في المزامير التي تحفظها أو على قدك كويس جدا إن الواحد يمسك في التدريب بتدرج بسيط وينمو شيئا فشيئا أحسن ما يضع أمامه برنامج واسع ولا يقدر عليه درب نفسك على الصلاة بفهم يعني ايه الصلاة فهم يعني كل كلمة تقولها في الصلاة تكون فاهم معناها وقصدها او تصلي بتركيز يعني ما تسرحش او تصلي بخشوع والخشوع ده اما يكون خشوع روحي او خشوع جسدي او الاثنين مع بعض خشوع روحي ان روحك تكون خاشعة ومنسحقة امام الله خشوع جسدي يعني ما تصليش وعينيك سرحانة هنا ولا هنا وايديك سرحانة وجسمك بيتحرك ويتململ خليك في خشوع امام الله زي واحد يقول تقف في الصلاة كما كنت واقف كما لو كنت واقف أمام عمود من النار كنا عامل حساب تدي لنفسك تدريب في الصلاة إن ربنا يكون أول واحد تكلمه في يومك يعني أول ما تصحى من النوم ما تكلمش حد أبدا يكون ربنا أول واحد يقول افرض والدتي صحتني وقالت لي قوم يا واد قبل ما تقول لها حاضر هقوم تقول صلاة ولو صغيرة ولو تقول يا رب استر المهم انك انت تصلي صلاة بسيطة درب نفسك ان يكون ربنا هو اول واحد تكلمه في يومك درب نفسك تدريب تاني الصلاة في خروجك وفي دخولك يعني قبل ما تخرج من البيت تصلي وتقول يا رب حافظ علي في هذا اليوم ما تسمحش ان انا اخطئ اليك فيه ما تسمحش ان حد يتعبني ويعمل لي مشاكل ويخليني اغلط خليه يا رب يكون يوم مبارك بعيد عن الخطية بعيد عن المشاكل واذا كان حاجة معينة تحب تصلي من اجلها صليت لكن مش تقف تصلي وتقول يا رب نجيني من رئيسي في العمل ده اللي يحتاج انك تقطم رقبته طبعا دي تبقى صلاة شريرة لان مش اصول تصلي من اجل تعب ناس او تغلط صلي في خروجك وصلي في دخولك يعني وانت داخل العمل تصلي صلاة بسيطة وانت خارج من العمل هكذا انت خارج من بيتك تصلي صلاة بسيطة وانت داخل في بيتك تصلي صلاة بسيطة وانت رايح لمقابلة مهمة تصلي صلاة الصلاة دي ربما تكون جملة جملتين وبس يعني مش برنامج طويل خلي ربنا يكون معاك طول ما انت ماشي في اليوم تصلي وانت بتعمل زي طبيب يجي يعمل عملية وقبل العملية يصلي ان ايد ربنا تمسك ايده وان العملية تمشي مظبوطة وما يغلطش فيها وما يحصلش مضاعفات معينة تؤثر على سير العملية صلاة بسيطة قبليها وهكذا في غالبية الأمور إن الواحد يصلي صلاة قبل العمل اللي هو مقدم عليه إن ربنا يكون معاه في هذا العمل دي الصلاة التدريب اللي أنت تمرن نفسك عليها وسهلة ومش صعبة تبقى صعبة امتى لو واحد قال انا عايز ادرب نفسي على الصلاة الدائمة الكتاب بيقول صلوا كل حين ولا تمل هيلاقي نفسه اللي قدر على دي ولا دي اعطي لنفسك التدريب اللي تقدر انك تنفذه في سهولة وما تنساهوش صلي انك تشكر ربنا على كثرة احساناته الكتاب بيقول بارك يا نفس الرب وكل ما في باطن يبارك اسمه القدوس بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته احنا صحيح في صلاة الشكر بنصلي ونقول فلنشكر الله لأنه سترنا وعنا وحفظنا إلى آخره لكن أنا عايزك تدرب نفسك أثناء النهار إنك تشكر على بعض أمور حدثت فيك أثناء النهار أشكرك يا رب إنك كنت معايا في الموقف الفلاني أشكرك يا رب إنك أعطيتني حكمة في الموقف الفلاني او سترت عليا في الموضوع الفلاني حاجة تكون لمسها وحاجة بتاعت وقتها مش كلام عمومي زي اللي بتقوله في صلاة الشكر ممكن انك انت تدرب نفسك على الصلاة من اجل الاخرين والصلاة من أجل الآخرين دي على أنواع وأشكال في صلاة من أجل الذين طلبوا إليك أنك تصلي من أجلهم يا مناس بيقول لك افتكرني يا فلان في صلواتك وتنسى تقول له حاضر ربنا يكون معاك وتنساه أو تصلي من أجل الآخرين من أجل مشكلة مريض معين من أجل مشكلة إنسان في ضيقة من اجل شخص توفى تطلب ان ربنا يتقبل روحه ويدخله الفردوس تصلي من اجل الاخرين من اجل اي مشكلة تشعر ان الناس واقعين فيها تصلي من اجل البلد تصلي من اجل الاخرين كل دي انواع تدريب غير التدريب الصعبة اللي يقول لك أصلي كل حين آه ولا يعرف يصلي ولا غيره خلينا على قدنا نقدر نوصل ممكن في إنسان يصلي من أجل الخدمة يعني ايه يصلي من أجل الخدمة طبعا خدمته الثابتة في الكنيسة دي حاجة تانية لكن ممكن واحد يقول اعطني يا رب في هذا اليوم ان انا اقوم باي خدمة لاي حد ما تخليش يوم يمر عليا من غير ما اقوم بخدمة من اجل الاخرين ايا كانوا ويفرح انه قدر يقوم بخدمة صدقوني مثل هذا التدريب مفيد جدا انك تدرب نفسك انك لابد ان تقوم باي عمل خدمة في يومك هذا ان ما قدرتش وما لقيتش ظروف تساعد على الخدمة على الاقل تخدم في البيت يعني ايه تخدم في البيت يعني في واحد يقوم من النوم ويسيب فراشه متلخبط علشان والدته هي اللي ترتبه طب ما تدرب نفسك انك ترتب على فراشك ترتب فراشك احنا اتدربنا على الموضوع ده لما كنا في العسكرية في الجندية الواحد اول ما يقوم لازم يرتب فراشه ما يتركوش لغاية لما يجي له عسكري دفعة ولا حاجة يرتب يقول له لا هو يرتب فراشه او انك انت مثلا على المايدة تدرب نفسك انك تخدمهم مش تسيب والدتك ولا اختك هي اللي تشيل الصحون وهي اللي تغسل او الخدامين اللي في البيت ما, ت- ما تساعد تساعد زي واحد وهو قاعد على المايدة يشعر ان واحد عطشان يملى كوباية ويحطها قصاده اي حاجة يخدم اللي يدرب نفسه على الخدمة في البيت يقدر يخدم خارج البيت ايضا ممكن انك تدرب نفسك مثلا تدريب على ترك الغضب انا عارف ان كتير من الناس بيقع في حكاية الغضب الغضب او النرفزة تحط مع التدريب آية زي مثلا غضب الإنسان لا يصنع بر الله أو كلمة من كلمات القديسين زي قول أحد القديسين ولو أقام الغضوب أمواتا فما هو مقبول عند الله وتقول أنا عايز إيه أقاوم الغضب في حياتي لما تاخد كلمة الغضب على طول جايز ال- التدريب ما يكونش محبوك ولا مسبوك شوف ايه اسباب غضبك واحدة واحدة وحاول انك انت تتدرب على ترك الاسباب دي جايز من ضمن اسباب غلط غضبك اخطاء الاخرين ما بتحتملش اخطاء الاخرين واحد يغلط تثور عليه تضج تعمل زي ما تعمل او جايز اسباب غضبك الحاح الاخرين على فكرة في الحاح يخطب يعني في راجل مراته تقعد تلح عليه تلح تلح تلح لغاية لما يمد ايده ويرقعها قلمين تب- تقول آه، زوج ده ارهابي بيضرب بيعتدي لا هو غصب عنه الالحاح تعب الالحاح تعب دربي نفسك انك تقولي الطلب وما تلحيش تقوليها مرة واحدة ووصل لكن مش تقولي الطلب وتلحي بتقولي ها فاكر اوعى تنسى انا قايله لك كذا كذا كذا كذا كذا طب فهمت انها كذا لا انا عارفه انك نساك لازم تعمل كذا جايز يكون الغضب الحاح الاخرين درب نفسك ان مهما الح عليك حد اسكت كنت اعرف شخص قيل لي ان هو دايما في البيت ساكت لا يتكلم ابدا واخيرا استنتجت سبب سكوته مراته كثيرة الكلام مش قادر يتجاوب معاها كل ما تتكلم يرد كل ما تتكلم يرد تعب فخدها من قصرها فانت درب نفسك انك انت ما تغضبش حتى لو غيرك آه، غلط او جايز تجد ان اسباب غضبك اشخاص معينين مع فلان بالذات او فلانه بالذات لازم هتغضب فتقول اتحاشى هذا اللقاء او هذا الصدام مع هذه الشخصيه بالذات لكي لا اغضب الباب اللي يجي لك منه الريح سده واستريح تشوف ايه اسباب غضبك وتحاول انك انت تقاوم في كل سبب وتشوف ايه اغلاطك اثناء غضبك وتحاول تقاومها يعني من جهة الاسباب ومن جهة الايه الاغلاط يعني هل انت في غضبك صوتك بيعلو بتهيج بتتنرفز بتزعق بتشتم بتضرب بتلخبط بطريقة ما أو غيرها تشوف إيه الأغلاط اللي أنت بتقع فيها أثناء غضبك وتحاول إنك أنت تقاومها واحدة واحدة ولو أخذت في تدريب الغضب ده تدريجات كثيرة مرة في الأسباب ومرة في الأغلاط وفي كل مرة تسقط في التدريب فكر لماذا سقطت فيه وإيه ممكن طرق المقاومة في المرة المقبلة المهم أنك أنت تستمر في التدريب لغاية لما يصبح طبعا اتفضل صلي